بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي ناقص واحد آه، حلقة اليوم هتكون بعنوان إن شاء الله فيروس سي أنفلونزا العصر الجزء الثاني آه، هنكمل ما بدأناه مع الأستاذ دكتور عبد الحميد السقة آه، رئيس قسم المناعة الجينية بجامعة تور بفرنسا ده كان لقائنا الأسبوع الماضي والحلقة حقيقة آه، أحدثت آه، ردود فعل كتيرة قوي ومتفاوتة قوي وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وهنحاول مع بعض نجمل بعض النقاط المهمة قوي اللي احنا اتكلمنا فيها واللي تهمنا قوي ان هي توصل لحضراتكم وهو ده كان الغرض من استضافة آه، أستاذ دكتور من فرنسا وليس الغرض كما قال البعض أن احنا نهزأ بالصحة المصرية آه، زي ما تعودنا مع بعض واحنا أخرنا رسائل الأسبوع الماضي وأنا بعتذر وزي ما وعدنا آه، بنستعرض دايما رسائلكم وبتكون لينا في المقام الأول من الأهمية أيضا اتصالات حضراتكم بنرحب بيها وبتنال مننا كل الرعاية وكل الاهتمام أيضا آه، رسائل النهاردة هتكون الرسائل الجمعة السابقة والجمعة قبل الماضية آه، لأن احنا أخرناها علشان نقدر نست- نستفيد على قدر الإمكان زي ما شفتم من الحلقة الماضية خلونا مع بعض آه، نستعرض نستعرض الرسائل وان كان في الوقت في نهايه البرنامج آه، معنا بعض الوقت هنتكلم عن البروستاتا حب الشباب واثاره الخطوط البيضاء آه، ايضا آه، الافرازات المهبليه وحساسيه الصدر وايضا مرض السكر آه، خلونا نبدا مع بعض رسائل حضراتكم والرساله الاولى ولدي عمره سن سنه وعشر اشهر يعاني من كحه شديده ومخاط بسبب البرد وتشتد عليه في الليل وعند الحركه اولا شرب الماء بكثره مهم جدا جدا للكبار وللاطفال ووصينا كتير قوي بشرب الماء واتفقنا مع بعض ان في دراسات طبية بتؤكد أن أكثر شيء مذيب للبلغم هو الماء دي نقطة النقطة الثانية ورق الجوافة وورق اللبلاب مجتمعين بكميات متساوية هتغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث مرات يوميا هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن آه، مشكلتي أعاني من السمنة بمنطقة الأيدي والأرجل فقط ولا أعاني منها في منطقة الوجه والخصر والصدر نهائيا جربت أكثر من رجيم وما طلعت بأي نتيجة هل الرجيم المثالي يفيدني؟ الرجيم المثالي زي ما تحدثنا من قبل وهنعيده قريب ان شاء الله بيخلي الجسم يتخلص من الدهون في اي منطقه موجوده واتفقنا مع بعض سويا ان مفيش حاجه اسمها رجيم خاص للارداف مفيش حاجه اسمها رجيم خاص للصدر مفيش حاجه اسمها رجيم خاص للجزء السفلي من الجسم واتفقنا ان ده وهم طبي ولا يجب ابدا ان ننساق خلفه آه، الرسالة التالية عيني الاثنين فيها جفاف فهل أجد لديك علاج زيت الزيتون الصافي الخام ويكون من مصدر موثوق به يستخدم نقاط للعين قبل النوم كل يوم هنجد حرقان هنجد فيه حرقان قوي مع العين لان كثره الالتهابات الموجوده سبحان الله زيت الزيتون فعلا بيجيب نتيجه طيبه جدا في هذه الحاله الرساله التاليه هل اجد عند حضرتك علاج للنقرس خصوصا في الهجمات الحاده اتفقنا مع بعض ان شرب الماء بكثره مهم جدا بالنسبه للاملاح وبالنسبه للنقرس وبالنسبه للكلى وايضا بالنسبه للكحه زي ما حضراتكم شايفين وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم دي نقطه مهمه جدا جدا آه، النقرس لازم نشرب على الاقل في الهجمات الحاده اللي بتتكلم عليها حضرتك 2 لتر من الماء مباشره ورا بعض دي نقطة مهمة جدا بعد كده الجنزبيل معلقة بتنقع في كوب من الماء المغلي تترك من الليل إلى الصباح صباحا هتشرب على الريق إن كانت المعدة الحمد لله سليمة ما فيهاش مشكلة لو بنعاني بسيط من المعدة يبقى تشرب بعد الإفطار لمدة 15 يوما هنجد نتيجة طيبة جدا الرسالة التالية ايمان من سوهاج عندي بقع داكنه قوي في اماكن متفرقه في جسمي ذهبت لاطباء كثير وقالوا انها صبغه تحت الجلد وحتى الوقت لم اجد لها علاج ارجو الافاده عصير الليمون الصافي يعني بدون ماء عصير الليمون هتعصر الليمونه وهنضع آه، هذا العصير بقطعه من القطن على الاماكن الداكنه اللي حضرتك بتتكلمي عليها لمده نصف ساعه دي يوميا مهمه جدا جدا جدا بعد كده النشا مع ماء الورد هي- هي- يمزج مع بعضه لغايه ما يصير زي الكريم تماما هنستخدمه على هذه الاماكن من الليل الى الصباح ان شاء الله على التوالي والمداومه على هذه الوصفه هنجد نتيجه طيبه تفتيح في اللون مبدئيا ثم بعد ذلك هنجد ان شاء الله ان اللون تماما هيضيع معانا وهتنتهي هذه المشكله ابنتي سنة وعشر شهور وعندها أربع أسنان فوق وأربعة تحت بس أعمل إيه؟ ما تعمليش حاجة ما تعمليش حاجة خالص بنت كويسة جدا كده مفيش مشاكل سيبيها تسنن براحتها تاخد وقتها في ظهور الأسنان وفي ظهور الأنياب وفي ظهور ما تعمليش حاجة كل اللي نقدر نوصي بيه فقط زيادة التغذية المحتوية على الكالسيوم البيض لابد بيضة يوميا بالنسبة للطفل أيضا اللبن مهم جدا وطبعا أنواع الجبن كذلك ويا ريت لو قدرنا إن احنا نخلي الطفل ياخد من السمك المشوي في هذا السن مفيش مشكلة خالص هنجد نتيجة طيبة جدا متزوج من سنة ونصف ويوجد لزوجة وتشوهات في السائل المنوي بالنسبة عليه فهل من علاج؟ أعتقد إن احنا قلنا آه، من قبل آه، علاج الحيوانات المنوية ولكن سريعا كيلو من عسل النحل هيخلط عليه 10 جرام من الجينسينج آه، 10 جرام من آه، طلع النخيل 10 جرام من غذاء الملكات و10 جرام من حبوب اللقاح أما الجينسينج هيكون 20 جرام ايضا بذور الفجل 20 جرام هتخلط كل هذه المكونات على كيلو من العسل وهنبتدي ناخد معلقه كبيره على الريق وقبل النوم هنجد نتيجه طيبه بمشيئه الله بعد ثلاثه اشهر من تناول هذه الوصفه أعاني من الديدان من سنين أريد وصفة للقضاء عليها بالله عليكم أنا يعني وصفة الديدان ال- ال- ال cast عندنا هنا في الكنترول والمصور حفظوها من كتر إن إحنا بنذكرها ولسه قايلينها قريب بترتيب للأطفال وللكبار يعني خلينا ناخد نفسنا منها شوية وهنعيدها قريب تاني إن شاء الله انا بشرتي دهنيه جدا عايز اعرف علاج لحب الشباب النهارده من المفترض ان شاء الله هيكون معانا حب الشباب واثاره لان زي ما بقول لحضراتكم الوصفه اللي بتطول شرحها بنحب ان احنا ناجلها نقولها برواقه وبالراحه كده وخطوه خطوه مع بعض هل هذه الوصفات تنزل على موقع قناة الرحمة أرجو الاهتمام بوصفة البقعة الداكنة احنا لسه قايلين حالا وصفة البقعة الداكنة بتنزل الوصفات على حاجتين على الموقع الرسمي لقناة الرحمة وأيضا على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي نقدر نسمع الحلقة بالراحة جدا ونقطع اللي احنا عايزينه وننزل اللي احنا عايزينه من غير ال- آه، الصربعة اللي أنا عاملها لكم دي عندي كسل شديد مع نوم كتير لازم اعمل تحليلين تحليل انيميا وتحليل وظائف كبد او انزيمات كبد دي مهمه جدا عشان اقدر اطمن على نسبه الهيموجلوبين في الدم وايضا اقدر اطمن بالتالي على وظائف الكبد لان ممكن لو في دهون على الكبد هتديني نفس ال- ال- ال- المشكله ولو في انيميا هتديني نفس المشكله مهم قوي ان انا اهتم بهذين التحليلين آه، الرساله التاليه وصفه لعلاج ضمور خلايا الدماغ لابد من متابعه مع آه، استشاري مخ واعصاب دي نقطه مهمه جدا من الاشياء الطيبه جدا بالنسبه لخلايا المخ ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معلقه من العسل على كوب من الماء الدافئ يوميا على الريق دي حاجه الحاجه الثانيه نكمل السنه بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الكوب من الماء ومعلقه العسل عدد سبع تمرات تؤخذ ايضا على الريق الحاجه الاخيره هي الجينكو او الجينكا نبات الجينكو او الجينكا بناخد منه معلقه مع معلقه من اللبان الحصى او اللبان الذكر بتنقع في كوب من الماء من الليل الى الصباح وتؤخذ يوميا صباحا دي الاشياء اللي بتساعد كتير قوي في آه، تطور خلايا المخ ونمو خلايا المخ آه، اريد وصفه لتشقق اللسان واريد آه، اريد وصفه لتشقق الاسنان ال- ال- اللسان ال- زيت القطن في زيت القطن هيؤخذ وهيوضع على اللسان من الليل الى الصباح لو ما لقيناش زيت القطن هنحط جليسرين التناوب على هذه الطريقه هنجد ان تشققات اللسان ان شاء الله آه، هتروح تماما ان لم يكن هناك شيء داخلي مرض داخلي والكبد بالذات يعني خل- خلينا نجرب الوصفه دي ولو قدر الله ما جابتش نتيجه لازم اعمل تحاليل وظائف كبد عشان اطمن على الكبد وعلى فكره سبحان الله اللسان من الاشياء المهمه جدا في الطب الصيني الطب التقليدي الصيني بنشخص من اللسان خريطة الجسم موجودة على اللسان الكبد ليه مكان معين المعدة ليها مكان معين وهكذا كل عضو من أعضاء الجسم ليه مكان لما يحدث أي مشكلة طبية سبحان الله في هذا العضو نجد أن على اللسان مكان هذا العضو في نقطة أو في تشقق أو في لون داكن أو لون فاتح سبحان الله دي موجودة في الطب التقليدي الصيني وبنشخص زي ما بنقول باللسان وبنشخص بي- أيضا بالنبض الرسالة التالية هل السكر الدايت يصيب فيروس سي في الكبد؟ لا ملوش أي علاقة خالص، قد يكون بعض أنواع السكر الدايت مع السخونة أو مع الحرارة ما بنحبهاش لأن يعني آه، ممكن على المدى الطويل تسبب بعض المشاكل ولكن حاليا هناك بعض الانواع من السكر الدايت اللي ما فيهاش اي مشكله خالص ومنظمه الصحه العالميه يعني اجازتها وال FDA اللي هي منظمه الدواء والغذاء الامريكيه ايضا اجازتها ما فيهاش مشكله خالص ولكن هذا او ذاك ليس له علاقه ابدا بفيروس سي هل الترمومتر الزئبقي العادي المستخدم في قياس درجه الحراره معدي وكيف يعقم طبعا هيبقى معدي لو اخذناه من فم الى فم ولكنه يعني برضه هنتكلم تاني هوجز جدا كيفيه ال ال نقل العدوى في فيروس سي لازم من دم لدم ولكن هينقل لي فيروس انفلونزا هينقل لي فيروس الالتهاب الرئوي لا قدر الله هينقل لي الحمى المعويه و الى اخره ممكن ينقل حاجات كتيره تعقيمه سهل جدا زجاجه فيها كحول هضعه فيها او المطهر اللي احنا بنسميه الصافلون يوضع فيها باستمرار وبناخده نمسح السائل اللي عليه ونبتدي ان احنا نقيس بيه درجه الحراره زي ما احنا عايزين وعاني من احمرار في جفون عيني وايضا قشر في الرموش كحل الأثمد من الأشياء الطيبة جدا جدا في هذه الحالة وأيضا عسل زهرة البرسيم هناخد معلقة صغيرة من هذا العسل هتذاب في 10 ملي من الماء المقطر الطبي وتستخدم نقاط للعين ثلاث مرات يوميا الرسالة الأخيرة عايزة علاج لغمقان الشفايف وشعري أكثر من نصفه هايش جدا غمقان الشفايف على فكرة ممكن تكون قلة مية نشرب مية كتير نمتنع عن, نمتنع عن الأملاح والموالح على قدر الإمكان بالنسبة للشعر احنا اتفقنا مع بعض هنخلي حلقة خاصة إن شاء الله عن العناية بالشعر وعن طريق الأعشاب وعلاج الشعر في الطب البديل كل مشاكل الشعر هنوجزها مع بعض إن شاء الله يعني أعتقد دي رسائل حضراتكم خلال الأسبوعين الماضيين الجمعة الماضية وقبل الماضية وأيضا بعض الرسائل من الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي كده احنا خلصنا رسائلنا خلونا ناخد فاصل قصير ثم نعود سويا لنبدأ فعاليات حلقة اليوم وفيروس سي أنفلونزا العصر الجزء الثاني فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الرحمن
أوسكار TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان يتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد برنامجكم الطبي الأسبوعي حلقة اليوم زي ما اتفقنا بعنوان فيروس سي أنفلونزا العصر الجزء الثاني الجمعة الماضية كان معانا ضيف كريم كان معانا الأستاذ دكتور عبد الحميد السقة رئيس قسم المناعة الجينية بجامعات تور بفرنسا تحدثنا سويا عن فيروس سي وعرفنا طبيعة فيروس سي وأيضا عرفنا طرق العدوى لفيروس سي يعني طبيا الحلقة آه، أعتقد أن هي كانت جيدة الحمد لله رب العالمين وكان الغرض منها هي إطلاع حضراتكم على آخر المستجدات في هذا المجال وأعتقد أن آه، ضيفنا آه، يعني كان رئيس قسم الجنا- المناعة الجينية ما أعتقدش أن في أكبر من هذا أو أعلى من هذا لنتكلم عن فيروس سي يعني آه، طبيا آه، كانت حلقة آه، طيبة جدا ووجدت إن ليها صدى كبير جدا من حضراتكم ومن بعض الزملاء وأيضا في بعض القنوات الإعلامية أو القنوات الفضائية طبعا حضراتكم يعني احنا آه، خلونا نبدا براي حضراتكم هو ده اللي يهمني فعلا الحلقه آه، الحمد لله رب العالمين حازت اعجاب حضراتكم جدا وقدرنا نخرج بيها بمعلومات جديده كتيره مهمه جدا عن فيروس سي والحمد لله رسائل حضراتكم وتداخلات حضراتكم ومداخلات حضراتكم على الصفحه الرسميه للدكتور اسامه حجازي وعن طريق الاتصالات طوال الاسبوع كانت طيبه جدا وقدرنا ولله الحمد ان احنا نصل بحضراتكم للنقطه العالميه او النظره العالميه لفيروس سي وقدرنا نعرف مع بعض ازاي ان احنا نتجنب العدوى وازاي ان احنا آه، نعرف العدوى هتيجي ازاي وهتيجي امتى وطريقه العدوى ده كان رأي حضراتكم ثم بعد كتير من حضراتكم طلب استفسارات كتيرة وهو ده اللي خلانا النهاردة نكمل آه، فيروس سي انفلونزا العصر حضراتكم مش حد تاني تعالوا بقى للحد التاني القنوات الفضائية هناك قنوات وتقريبا ثلاث قنوات لتناولت هذه الحلقة آه، إحدى القنوات تناولتها بهجوم شديد مش عارف ليه وبيقولوا إن إحنا جبنا دكتور من فرنسا وبيهاجم الصحة المصرية وبيعيب على النظام الصحي المصري آه، يعني لو هم متابعين البرنامج باستمرار هيعلموا جيدا أن إحنا إننا نتحدث في هذا البرنامج بلسان الطب العالمي وليس الطب المحلي هي دي طريقتنا وهي دي هو ده أسلوبنا وده اللي أنا اتفقت مع حضراتكم عليه هجيب الحاجات اللي من بره آخر ما استحدث في الطب ونتكلم عنه ونبص عليه مش هنبص من نظرة وزارة الصحة المصرية ولا الهيئة العامة للتأمين الصحي المصري خلوني أخد الاتصال معايا السلام عليكم السلام أم أم مالك أم مالك من اسكندرية السلام السلام عليكم وعليكم السلام
لو سمحت يا دكتور انا كنت متصل حضرتك من فتره من فتره يعني طويله كده وكنت قايله لحضرتك آه، على اخويا ان هو عنده آه، قرحه في رجله يعني كانت دواله وعمل القرحه مم.
وعمل جرح كبير كده من فتره من فتره زمنيه يعني طويله مم.
فحضرتك قلت لي على عسل النحل والخردل والكركم وال- وحبه البركه تمام يعني بطريقه معينه فهو عملها بس ايه يعني عمل الك- حبه البركه و- والكركم وعلى عسل النحل بكميه يعني ايه متساويه مم.
وحطها على رجله بس يعني بتعمل التهابات حوالين الجرح و- وفقفيه وتطلع ميه فهو خاف مم.
وراح بقى يحط العسل لوحده بس هو يعني ايه الحمد لله لا تحسن بس بقى يحط العسل لوحده وخايف من التهابات ايه والميه دي يعني الحمد لله في تحسن شوية اه الحمد لله هو حاسس بتحسن يعني عن الاول كتير مم.
بس هو خايف يعني من التهابات فبقى بطل ايه حبه البركه وبطل الكركم وقال ايه يعني هيستعملهم في الاكل يعني لانه حاضر خايف منه هرد على حضرتك فحضرتك انا كنت عايزه رقم عنوان ال- رقم التليفون وعنوان العياده لانه عايز يروح حضرتك برضه لان في حاجات مشاكل تانية عنده يعني حضرتك تقدري عندي تعملي- يعني انا ما قلتش لحضرتك الكلام ده قبل كده هو عنده انيميا البحر المتوسط مم.
و... وعنده ايه وكان شايل الطحال من سنتين وعنده مراره في الحصوه فهو كان عايز يروح حضرتك وعنده ايه يا عشان فندم؟
مشاكل عنده دي.
عنده ايه؟
مراره في الحصوه و...
حصوة في المرارة آه.
اه حصوه حاضر.
في المراره انا اسفه حاضر يا فندم وعنده وكان شايل الطحال من سنتين فانا ما قلتش لحضرتك الحاجات دي فكنت ايه يعني بقول لحضرتك عشان ممكن يكون الحاجات دي يعني اللي عامله له مشاكل ايه بالنسبه ل- للوصفه اللي اتعملت او حاجه فهو بقى يحط العشاء النحل لوحده بس الحمد لله في تحسن يعني الحمد لله حاضر يا ام مالك هرد على حضرتك طبعا كنت عايزه اقول لحضرتك حاجات تانية معلش اتفضلي
آه كنت عايزه اعرف حاجه ل- قرحه فم المعده و... والقحه اللي هي محمله ببلغم مم.
والرطوبه اللي هي في الظهر اللي هي في الوسط من ورا كده ليه يا فندم؟
بتبقى الرطوبة اللي هي بتبقى ماسكة في الظهر في الوسط الوسط من ورا مم. حاضر آه، خلونا نكمل كلامنا تاني آه، ان احنا بنقول آه، يعني احدى القنوات بتقول ان احنا جايبين دكتور من فرنسا هو دكتور اه يحمل الجنسيه الفرنسيه ومقيم في فرنسا هو وعائلته وبينزل مصر في زيارات آه، بعيده جدا جدا ولكنه زي ما بنقول احنا بنبص للنظره العالميه من آه، الناحيه الطبيه آه، ما بنقولش ان احنا بنعيب على م- آه، وزاره الصحه المصريه ولا بنعيب على الهيئه العامه للتامين الصحي او اي جهه طبيه في مصر احنا بنتكلم في برنامجنا عن آه، ثقافه طبيه للساده المشاهدين يقدروا يخرجوا من الحلقه بشيء يقدر ان شاء الله بمشيئه الرحمن عز وجل ان يقيهم من امراض معينه يمنع عنهم بعض العدوى المتوقعه وهكذا هو ده اسلوبنا وهي دي طريقتنا في البرنامج لكن زي ما بقول لحضراتكم ان هم بقى يعني آه، حتى الدكتور مش عارف يتكلم عربي آه، اوكي الدكتور مش عارف يتكلم عربي راجل مقيم في فرنسا بطبيعه الحال آه، يعني وخاصه في المجال الطبي ممكن وانا بتكلم اقول بعض الالفاظ الطبيه بالفرنساوي او بالانجليزي واعتقد ان انا كنت الحمد لله قايم بدور المترجم علشان نقدر نوصل المعلومه سليمه لحضراتكم دي احدى القنوات القناتين التانيين يعني اتكلموا عن ال- البرنامج ببعض ال- الحرج آه، ان احنا بنقول ان احنا بنولع الدنيا احنا ما بنولعش الدنيا ولا حاجه احنا بنتكلم زي ما بنقول عن حاجه فعلا ممكن نسميها انفلونزا العصر ويعني احدى القنوات بتتهكم على آه، مقدم البرنامج اللي هو انا طبعا ان انا بقول الحمد لله ان احنا بقينا رقم واحد في حاجه لا دي آه، سخريه ومن السخريه اعتقد كثيرا ما يضحك يعني آه، احنا للاسف للاسف آه، دي حقيقه وليست آه، كذب او ليست آه، محض الصدفه لا دي حقيقه ان احنا للاسف الاكباد المصريين في خطر آه، داهم واتكلمنا عنه وكان الغرض من الحلقه زي ما قلنا توعيه حضراتكم والوصول بالثقافه الطبيه لحضراتكم الى بر الامان ونقدر ان احنا نخرج من الساعه اللي احنا بنقعد بيها مع ب- فيها مع بعض بمعلومه طبيه هتقدر ان انا امنع عن طفلي او عن آه، زوجي او زوجتي او اخي او اخوي او امي او ابي اي حد من افراد العائله مرض معين واقدر انقل آه، آه، آه، امنع نقل العدوى من مرض معين ده شيء طيب جدا وهي دي رساله البرنامج ورساله الحلقات بتاعتنا هي الثقافه الطبيه الصحيحه وتوصيلها بمفهوم بسيط جدا بعيدا عن التعقيدات والالفاظ الطبيه الى حضراتكم وبالتالي اعتقد ولله الحمد ان احنا نجحنا جدا مع حضراتكم وزي ما بقول تاني بيهمني قوي رايكم انتوا وليس راي احد اخر اتكلمنا في الحلقة الماضية عن أشياء مهمة جدا أنا هأجملها في نقاط بسيطة علشان نقدر إن إحنا فعلا نبقى خرجنا من آه، هذه المقابلة بشيء يثلج الصدر إن إحنا نقدر فعلا آه، نقي أنفسنا ونقي آه، أولادنا آه، من هذا الفيروس اللعين آه، اسمحوا لي أخد الاتصال وبعدين نكمل مع حضراتكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور أهلا وسهلا وعليكم السلام آه، آه، ازيك يا دكتور أهلا جزاك بحضرتك الله خيرا عن الحلقه اللي فاتت ربنا يجعلها في ميزان حسنات واياكم يا حضرتك.
فندم شكر الله لك آه، دكتور لو سمحت آه، انا عايزه منك شويه حاجات كده تفضل اول حاجه عايزه حاجه لضعف البصر ضعف البصر اه وحاجه آه، للصلع الوراثي لو فيه يعني
تمام
آه، تاني حاجة عايزة حاجة لتدغير الصدر مع إن الوزن يعني كويس ماشي وعايزة حاجة لالتهاب اللوز آه، على طول ملتهبة مع إني طبعا ما بشربش حاجات باردة خالص وشايلة اللوز كمان آه، تمام حاضر.
حاجة بقى مهمة يا دكتور لو سمحت آه،
طيب يعني يكفي أربع أشياء كتير ماشي آه، بن... طيب ناخد نوال معانا على التليفون السلام عليكم الأخت نوال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك أهلا بيك يا فندم لو سمحت يا دكتور بس ثلاث أسئلة كده وربنا ي- يعني آه، حضرتك تطول بالك عليا الله يخليك اتفضلي يا فندم.
أول سؤال يا دكتور أنا عندي نمش أنا جبت عبوتين من اللي هو وجه القمر تمام بس صراحة يعني آه، ما, ما مش مواظبة عليه تمام فهل دلوقتي حضرتك بتقولوا إن في د- ضفتوا كمان يعني مادة فعالة آه، أحسن يعني هل دي تبقى للتفتيح ولا القضاء على النمش؟
حاضر
يعني بتقضي عليه ولا دي م- ماشي تفتيح حاضر بشرة؟
إيه, إيه تاني حاضر حاضر إيه طيب تاني حضرتك حاجة تانية اتفضلي.
أنا عندي آه، يعني آه، ال- منطقة البطن فيها دهون مم.
لدرجة يعني إن أنا لما أقعد بحس بطني إن أنا حاطة على رجليا مم.
المن- ح- سؤال تاني يخص ابني معلش آه، كمان واحد حضرتك ابني وزنه 2 و 162 آه، طوله وزنه 70 هل ينفع معاه ال- المشروب الجيل فري؟
حاضر يا فندم الجيل فري؟ اه سن حضرتك كام يا مدام نوال انا سني 52 52 اه والنمش ده يا دكتور نتيجه انا بقى لما كنا بنات وكده كنا بنحط الكريمات والحاجات دي وال والبرفان نطلع في الشمس فمش يعني لا وراثه ولا من الحمل تمام كم مرة ولادة حضرتك؟
لا انا مرتين بس ربنا يخلي أشكرك على الله اتصالك يكرمك.
شكرا الله يخليك يا دكتور وال أو أو لا معلش يا دكتور كمان كلمه اتفضل.
هل انا عندي دهون على الكبد بس خفيفه لدرجه الدكتور قال لي ما يعني مش هكتب لك علاج ده هل المشروب بتاع حضرتك اللي هو الجيفري ده ولا بيسموه ايه ينفع معايا اه ينفع ان شاء والتخفيف الله ينفع برضه؟
ان شاء الله ينفع ان شاء جزاك الله الله كل خير شكر الله لك طيب خلونا نكمل كلامنا طيب ناخد عبد السلام عشان ما نخلوش ينتظر السلام عليكم الحاجة سناء السلام عليكم الحاجة سناء طيب تقريبا اتصالها قطع خلينا نكمل كلامنا تاني بنقول ان احنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن طبيعة الفيروس انا هأجمل نقاط كده بسيطة عشان نقدر مع بعض ان احنا زي ما بنقول نقفل الموضوع آه، طبيعة الفيروس احنا تحدثنا عنه وقلنا ان هو انفلوبينج فيروس او فيروس ليه آه، غشاء او ليه غطى من بره وهي دي مشكلته على فكرة يعني غير الفيروسات الأخرى موضوع الغطاء اللي من بره ده بيخلي الفيروس يحتفظ بنفسه ويحتفظ بكفاءته لفترة طويلة وأيضا بيخلي كثير من مضادات الفيروسات ما بتأثرش عليه وما بتجيبش نتيجة معاه ونقطة مهمة جدا جدا جدا ب... للأسف بيحتفظ بيها هذا الفيروس اللعين وهي مدة بقاء الفيروس ودي برضو احنا تحدثنا فيها في الحلقة السابقة مدة بقاء الفيروس يعني ايه؟ يعني في مريض مصاب بفيروس سي وقعت منه نقطة دم سي مثلا او مثلا على آه، معلقه او على سكينه او على البلاط او على اي شيء من ال- ال- المنسوجات بتاعتنا تقدر يقدر هذا الفيروس انه يحتفظ بنفسه في هذا المكان سنوات عديده وهي دي المشكله ان انا لازم اخد بالي منها كويس جدا ان الفيروس يقدر يحتفظ بنفسه وبقوته رغم ان هو خارج الجسم وموجود على شيء معدني او شيء خشب او شيء آه، نسيج يقدر ان هو يحتفظ بقوته ويحتفظ بخصائصه الفيروسيه القاتله لفتره طويله جدا قد تتعدى سنوات. النقطه دي حضراتكم مهمه جدا علشان اخد بالي كويس قوي من اي شيء انا استخدمه قد يعرضني للجرح او يعرضني ان هذا الفيروس يجي ناحيه جرح عندي كمثال وزي ما قلنا ال- آه، سكاكين المطبخ وابر الخياطه وكذلك الشوك وكل هذه الاشياء وفرش الاسنان وامواس الحلاقه والقصافات الاظافر كل هذه المجموعه من الأدوات يجب أن نقوم بتنظيفها والتخلص من أي شوائب بها حتى إن لم نكن نراها يعني ممكن أنا مش شايف في الألم ده آه، أي فيروسات ولكن لا ده في فيروسات وموجودة وعلشان كده أي احتمال لوجود آه، جرح لا قدر الله في الإيد أو في الجسم أبتعد تماما عن هذه الأدوات اللي أنا ذكرتها وبالتالي أقدر إن أنا أبعد عن آه، مصدر العدوى اللي ممكن جدا يكون مجهول بالنسبه ليا. طبعا من الاشياء اللي سهل قوي ان هي تتنقل عن طريقها بهذه الطريقه أد- ادوات الجراحه وادوات طب الاسنان كل هذه الأشواء الأش- الأشياء ممكن جدا الدكتور يبقى سايب ال probe اللي هو بيستخدمه في الأسنان أو في التسليك أو إلى آخره ونسيه لمدة آه، أسبوعين ثلاثة ولا ده كويس ومعقم واشتغل بيه لا ده ممكن يكون فيه فعلا فيروس سي وزي ما بنقول اللي هو enveloping virus أو فيروس ليه غطاء بيعمل حماية جامدة يقدر يعيش في الآلة, الآلة ديت لفترة طويلة والمدة طويلة وكذلك برضو وبعتها تاني إبر الخياطة ممكن جدا إبرة الخياطة لو آه، عورت أو آه، شكت آه، ربة المنزل أو أي حد وكان عنده لا قدر الله فيروس سي بيشيل الإبرة ويحطها يجي حد بعديه يستخدمها بشهر اتنين تلاتة سنة وابتدي استخدمها هتيجي ممكن جدا يكون الفيروس موجود في سن هذه الإبرة طبعا هذا بالنسبة للأدوات المنزلية وهي دي اللي تهمنا جدا ووضحناها بكثرة وقلنا أيضا فرش الأسنان من الأشياء اللي لازم إن أنا أعتني بتنظيفها بطريقة طيبة وطريقة جيدة جدا أيضا فرشة الحلاقة اللي بيستخدم دلوقتي ما بيستخدمش الفوم أو الصابون اللي هو الرغاوي لو بيستخدم فرشة عادية يحذر جدا ويغسل الفرشة كويس جدا وطبعا آه، موضوع آه، ماكينة الحلاقة دي منتهي ومفيش فيه فصال أبدا لازم يبقى كل شخص ليه آه، ماكينة حلاقة لوحده ما حدش يستخدمها تاني أبدا ويا ريت إن إحنا توضع في مكان خاص ليه أيضا ما توضعش مع ماكينة حلاقة بتاعت حد تاني أو توضع في مكان فيه مقص آخر أو إلى آخره أيضا القصافات الأظافر من الأشياء المهم جدا جدا جدا إن أنا أعتني بتنظيفها باستمرار لأن طبعا كتير قوي مننا يمسك قصافة الأظافر بيقص ضفره ويقلم أظافره ويضعها على جنب يجي اللي بعده ممكن جدا إن هو يكون اتجرح آه، بدون ما ياخد باله حاجة بسيطة ولكن قد تكون هذه ال- النقطة البسيطة جدا من آه، الدماء أو القطعة البسيطة جدا من النسيج بتاع الجلد قد تحتوي على هذا الفيروس يجي حد تاني يبتدي إن هو يستخدمها طبعا آه، قد تنقل العدوى بدون ما احنا نشعر أو بدون ما نحس كل هذه النقاط احنا تحدثنا فيها الجمعة السابقة ولكن زي ما بقول انا بحب اجملها لحضراتكم وبلخصها لحضراتكم لان احنا آه، لازم نخرج من الحلقة خاصة هذه الحلقة والحلقة الماضية بأشياء ترسخ في أذهاننا دي نقطة مهمة جدا آه، قبل ما أتناول ال- ال- النقطة التالية اسمحوا لي أرد على الاتصالات اللي جات لنا أم ملك بتتكلم على أخوها عنده قرحة في القدم آه، قلنا استخدم العسل وحبة البركة والكركم ال- خاف من الالتهاب استخدم العسل لوحده وجاب نتيجة طيبة خير وبركة الحمد لله المهم ان العسل يكون طيب المصدر يكون مصدر موثوق بيه ويا ريت يطهر ال- قرحة القدم قبل وضع العسل وبعد وضع العسل واحنا اتفقنا ان احنا هنضعه من الليل الى الصباح ونضع عليه ضماده قماشه كده زي غيار والصبح نبتدي نشيل ونطهر ايضا بمطهر طبي. آه، بتسأل أيضا عن البلغم احنا قلنا البلغم في أول الحلقة أتمنى أن حضرتك تسمعي تاني إعادة الحلقة النهاردة آه، بعد من- الساعة الثانية بعد منتصف الليل اسمعي الإعادة تاني هتجدي ال- آه، الرد بتاعنا آلام الظهر احنا قلنا من قبل زيت الجنزبيل وزيت الخردل وزيت الكافور وزيت الثوم وزيت الخردل والكافور والجنزبيل والثوم والزيتون خمسة أنواع من الزيوت نقدر نستخدمها على هذه الأماكن أسفل الظهر أو الركبتين بعد عمل كمادات ساخنة على هذا المكان تجيب نتيجة طيبة جدا الحمد لله رب العالمين آه، الاتصال التالي كان بيسأل على شيء لضعف البصر آه، حاجتين احنا بنوصي بيهم في ضعف البصر كحل الأثمد ودي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يجلي البصر آه، أيضا آه، عسل زهرة البرسيم بيذاب معلقة صغيرة في 10 ملي من الماء المقطر وتقطر آه، في العين ثلاث مرات يوميا بتتكلم عن الصلع الوراثي يعني نتمنى ان احنا الصلع الوراثي نمنعه قبل حدوثه وهي دي اللي احنا نقدر نعمله اما ان حدث آه، حدث الصلع الوراثي هناك الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي زرع الشعر او زراعة الشعر الطبيعي او البايوفايبرز ايهما بنقدر ان احنا آه، نزرع آه، بصيلات شعر في الاماكن ال- ال- اللي فيها الصلع وبتجيب نتائج طيبه وتقدم قوي العلم في هذه الناحيه بتسال ايضا على تصغير الثدي رغم ان الجسم آه، مناسب الوزن مش زايد تصغير الثدي اتفقنا مع بعض ان ده موضوع حساس جدا يجب ان يكون تحت اشراف طبي ويجب ان تكون باجهزه طبيه وليست تجاريه وحذرنا كثيرا من الاجهزه التجاريه التي قد نسمع عنها ونشاهدها في كثير من الاعلانات لتصغير الثدي او تكبير الثدي كل هذا وهم ولا يجد بن- ولا آه، نجد له نتيجه طبيه ابدا وليس له اي سند طبي ولكنه ناحيه تجاريه ليس اكثر من هذا التهاب اللوزتين عايزين نزود المناعة واحنا اتكلمنا عن المناعة أو تقوية المناعة في حلقة كاملة أتمنى من حضراتكم نكتب كده حلقة تقوية المناعة هنجد الحلقة بنتكلم فيها على تقريبا 12 خطوة أو 15 خطوة على مدار حلقتين نقدر نعملهم علشان نعلي مناعة الجسم وبالتالي نتفادى التهاب اللوزتين نتفادى أدوار البرد ودي احنا قلناها في أول الشتاء فأتمنى أن حضرتك تحاولي تشاهدي الحلقة تاني الأخت نوال من اسكندرية بتقول ان عندها نمش كتير قوي وهي بتسال على وجه القمر بعد ما اضفنا اليه بعض ال- الاضافات احنا تحدثت بكل صراحه عن موضوع النمش لان هناك نمش وراثي ليس له حل لان ده وراثي وموجود في الطبقات العميقه من الجلد ومش هنقدر ان احنا نعمل له حاجه في آه، نمش بيجي نتيجه الشمس زي ما هي قالت او استخدام الكريمات او البرفانات على الوجه في والخروج الى الشمس ده ممكن يجيب معاه نتيجه طيبه بمشيئه الرحمن ايضا النمش الناتج عن كثره الحمل واللي احنا بنسميه نمش ولاده ممكن ان شاء الله انه يجيب نتيجه وبرضه تحدثت بمنتهى الصراحه مع حضراتكم مش هنجيب نتيجه 100% ولكن على الاقل من 70 الى 80% وبالتالي نقدر نخفف من ظهوره بحيث ان هو ما يبقاش واضح آه، كالمعتاد آه، ايضا بتسال على دهون على البطن وهي عندها 52 سنه او هي يعني وصفها هناك ترهل شديد في عضلات البطن دايما اسئله حضراتكم بترجعني الى آه، الحلقات الاولى من البرنامج احنا اتكلمنا عن الكرش او سمنه البطن على مدار ست حلقات شهر ونص واحنا بنتكلم عن سمنه البطن ما هي سهله ومش سهل التخلص منها ولازم اتبع اسلوب طبي سليم علشان اقدر اتخلص من سمنه البطن وعشان اقدر اشد عضلات البطن وبرضه بالمناسبة الجميلة دي بحذر من كل الإعلانات اللي احنا بنسمع عنها الأجهزة والكريمات والأعشاب و و و إلى آخره من الناحية الطبية ليست لها أي فائدة تذكر ويعني نخلي بالنا شوية من صحتنا آه، ابنها كان بيسأل على الجيت فري إذا كان يناسبه أو لا يناسبه إن شاء الله بيزيل دهون الكبد بطريقة طيبة وبيجيب نتائج مريحة جدا للجهاز الهضمي كاملاً آه، مدة آه، حضانة الفيروس اللي هي المدة لما الفيروس يدخل الجسم يبتدي اعرف امتى هي دي المده اللي احنا ن- بنسميها ال incubation period او مده الحضانه للفيروس بيدخل الجسم اقدر اعرف امتى ان الشخص ده مصاب واتكلمنا برضو عنها وقلنا من اسبوعين الى ثلاثه اسابيع اقدر ان انا اعمل تحليل لو انا شكيت في شيء واقدر اعرف بعد اسبوعين او ثلاثه اسابيع 21 يوم هل في فيروس في الجسم او لا ومن الاشياء اللي احنا وصينا بيها وصينا بيها بكثره وبشده سرعه البدء في العلاج كل ما نبدا علاج بدري وعلاج صحيح هنجد نتيجه طيبه ان شاء الله ونجد ان الجسم يقدر ان هو يتغلب على هذا الفيروس في وقت آه، قصير. آه، وقت القضاء على الفيروس دي نقطه مهمه جدا جدا جدا ويعني هم يعني حتى في الانترفيرون حقن الانترفيرون اللي احنا بنديها للفيروس ومعاها اقراص الريبافيرين وليست لوحديها طبعا لازم الاثنين مع بعض آه، المده اللي احنا بنعمل بيها تحليل آه، 120 آه، آه، م- آه، ت- ثلاثة آه، شهور ثلاثة شهور يعني آه، 90 يوم 90 يوم ابتدي اعمل PCR تاني عشان اشوف نتيجه الايه التحليل يعني آه، قد تكون هناك ابتسامه ترتسم على وجهي شويه لان في اعلان بيقول ان هو بيقضي على الفيروس في 20 يوم واعلان اخر بيقول ان هو بيقضي على الفيروس في 45 يوم يعني بالعقل كده آه، اذا كان زي ما بقول لحضراتكم اشد الاشياء ضراوه على الفيروس وقسوه على الكبد وهي الانترفيرون والريبافيرين بنعمل تحليل بعد ثلاثه اشهر يبقى انت يعني جبت آه، ما لم ياته الاوائل اتيت بما لم ياته الاوائل جبت حاجه آه، خارقه للعاده يعني ما هيش موجوده على سطح الكوكب الارضي فطبعا اعلانات مزيفه واعلانات آه، فيها من السفاهه الطبيه اللي زي حالاتي او الزملاء الافاضل يقدروا يعرفوا ان هي فعلا سفاهه طبيه ولكن للاسف آه، يعني هو الضحك على حضراتكم وده اللي بيحزني ويعني اقسم بالله العظيم لو هؤلاء الذين يقومون بالنصب على حضراتكم يسمعوا دعوة واحدة بس من سيدة طيبة أو رجل ريفي طيب أعتقد أقسم بالله بتساوي فلوس الدنيا و- و- و- وكل أموال الدنيا إن هو يدعي دعوة كويسة مش يدعي عليك ولكن هم ما بيدوروش على النقطة دي أبدا ويبتدي يقول علاج فيروس سي في 15 يوم وعلاج فيروس سي في 40 يوم والنتائج مؤكدة وأبحاث مؤكدة طبعا كلام ليس له أي صحة طبية أبدا نقطة أخرى تحدثنا عنها وهي ال homing أو البيات بتاع الفيروس يعني إيه؟ يعني المكان اللي الفيروس عارف إن ده وطنه أو مكانه وسبحان الله هي خلايا الكبد نجد الفيروس هيدخل بيدور بكل الطرق ويسعى للوصول إلى وطنه وإلى بيته وهي خلايا الكبد ما بيروحش في مكان تاني آه بيروح في مكان تاني يعمل شوية مشاكل ولكن يرجع تاني يدور على خلايا الكبد علشان يسكن في هذه الخلية ويبتدي هو ده بيته وده وطنه وفي رأيه هو أو في اعتقاده هو هذا الفيروس إن هو ده بيته بقى وكل اللي حواليه خدم ليه وفي خدمته وعلشان كده زي ما بنقول بيعمل احتلال زي الاحتلال الإسرائيلي كده لغزة بيعمل احتلال للكبد ويخدم الباقي اللي حواليه كلهم لمصلحته ولمعيشته الشخصية أخذ الاتصال معي السلام عليكم
أرجوك دكتور أريد أن أسألك عن بخصوص كريم منفيس المدة التي أستطيع أن أتحصل بها على نتائج آه، ملحوظة لأني استعملته لمدة 20 يوم و- نتائج إيه يا فندم؟ نتائج- ولازم أن- نتائج إيه؟
النتائج النتائج التي المدة التي أ- أستطيع أن أتحصل على نتائج ملحوظة بالنسبة لاستعمال كريم منفيس آه أيضا أيوة.
وأريد أن أسأل هل م- كريم Moon Face أستطيع أن أستعمله في منطقة آه، ال- آه، الركب والأكواع آه، هي داكنة قليلا نتيجة السجود أو ما شابه ذلك تمام وسؤالي الثالث آه، أريد أن أسأل هل آه، السلوليت آه، في مستوى الأرداف هل هناك علاج لهذه ل- لمثل هذا هذه الحالة آه، أنه سلوليت متراكم آه، لمدة سنوات مم.
آه، أريد أن أسأل عن الصفرة في الأذنين هل هناك علاج لهذا المرض أم لا؟
حاضر وشكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني هنجاوب حضرتك حاضر آه، ناخد بس بقيه الاتصالات وبعدين نبقى نكمل كلام مع بعض زي ما بنقول بيعمل هومنج لل او تسكين او احتلال في خلايا الكبد ويبتدي يخلي خلايا الكبد تخدمه الدوره الدمويه تخدمه يبتدي التعب التعب ي- يبتدي يظهر على خلايا الكبد الارهاق يبتدي يظهر على خلايا الكبد ويبتدي آه، بعد كده مشاكل الفيروس مع هذه الخلايا هيبتدي بعد كده آه، التصلب والتشمع والتليف الى اخره من كل هذه الاشياء التي قد تصيب الخليه الكبديه نتيجه وجود هذا الفيروس الغاشم المستعمر في هذه الخليه. آه، زي ما بنقول لحضراتكم نقطه الهومينج دي مهمه جدا لان في كتير قوي من ال- من حضراتكم اسمع منه كلام يقول لي آه، ده دكتور قال لي ان ان الفيروس مش في الكبد ده في الدم. وواحده تانية او واحد تاني يقول لا ده الدكتور قال لي ان الفيروس ما بيبقاش موجود في الدم دي حاجه تانية يعني خلوني آه، اتطرق لهذه النقطه بعد هذا الاتصال السلام عليكم استاذ سيد من القاهره لا يا دكتور اهلا بيك الله يكرمك انا كنت كلمت حضرتك آه، قبل كده كنت قلت لك على عرق النساء وروماتويد ايوه
فحضرتك قلت هقولهم وما قلتهمش انت تابعت البرنامج يا سيد
تابعته ايوه لا انا قلت يا سيد والله الروماتويد لا لا قلت الروماتويد يا حبيبي قلت الروماتويد وقلت عرق النسا قلت الاثنين
طب هم في انهي حلقه طب اجيبهم حاضر معاك.
حبيبي حاضر حاضر هقول لحضرتك حاضر خلاص ماشي مع السلامة يا سيدي يعني حضراتكم انا كل نقطة وكل اهتمامي انا ما عنديش مانع خالص اقعد ارغي مع حضراتكم كده واقعد اتكلم مع حضراتكم آه، 24 ساعة مفيش مشكلة خالص ولكن انا بحاول نحافظ على الوقت بتاعنا يعني احنا مع بعض 60 دقيقة بنحاول على قدر الامكان وزي ما قلت في اول حلقة ان انا اخرج بجديد دايما نخرج بجديد في الحلقة مش عايز اللي يقعد يقول يوه ولسه الدكتور ده بيرغي في الموضوع ده لا عايزين دايما تجديد دايما اسئله جديده وعشان كده باخر كتير قوي من اسئله حضراتكم فاتمنى ان احنا نتفاهم هذه ال- النقطه بوضوح آه قلنا ال- آه، هذا الفيروس يبتدي ان هو يسبب لي مشاكل في خلايا الكبد وتعددت المشاكل من التصلب الى التشمع الى التليف طب اخد الاتصال التالي السلام عليكم السلام ورحمة الله اخت ام احمد السلام عليكم ايوه يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم.
آه، دكتور اسامه اهلا بيك اتفضلي اهلا بحضرتك آه، دكتور بس انا كنت عايز اسال على حاجه بعد إذن حضرتك انا بقالي فتره بقالي اكتر من سنه بحس بهرش آه، في جسمي كله آه، في الاول كان بيبقى مع اكل الفراوله او المانجا او شرب العصاير او كده مم.
دلوقتي بقى يعني واحده واحده كان في مناطق بسيطه واحده واحده لحد ما بقى في جسمي كله وفي شعري وكده فبكرر اكتر من مره في اليوم وما بقدرش اقرب خالص الميه في الوقت ده او الكلور او الكلام ده خالص آه وكنت ماشيه الاول على الانالورش كان مريحني صراحه بس آه، بعد ما ولدت الولد عشان انا بربع بقالي خمس شهور فماشيه على الهستازين كشفت اكتر من مره وهما كانوا ماشيين على الهستازين بس هو يعني يعتبر حاسس ان هو كان مسكن بس لكن هو مش عامل معايا اي حاجه مم.
يعني برضه بيتكرر معايا الهرش ده كتير قوي مم.
ممكن اكتر من مره في اليوم
طيب خلاص حاضر يا نعم.
أم. في حاجة تاني؟
لا يا فندم شكرا.
حاضر يا فندم هرد على حضرتك حاضر آه، الأخت إيمان بتسأل على ال- ال- من تونس على المدة اللي ممكن تجد نتيجة لوجه القمر آه، أو Moon Face الكريم اللي احنا آه، بنقول عليه آه، أختي الفاضلة هتعتمد مدة ال- ظهور النتيجة على مدة المرض بتاعك وعلى طبيعة المرض بمعنى في كتير من حضراتكم هياخد ال Moon Face علشان آه، تطرية البشرة دي هتظهر تاني يوم بمشيئة الله في كتير من حضراتكم هياخد ال Moon Face لتنعيم البشرة هتظهر تاني يوم بمشيئة الله في ناس هتاخده للتجاعيد لا دي هتاخد وقت في ناس هتاخده للنمش هتاخد وقت في ناس هتاخده للهالات السوداء هتاخد وقت وهكذا وعلشان كده النقطة دي بالذات احنا عملنا الأنبوب كبير جدا يعني تقريبا اعتقد ان هو قد الكوبايه دي انا ما اعتقدش في انبوب كريم قد دي هو الكريم قد دي تقريبا بالظبط آه، يعني 200 ملي اعتقد كبير جدا عشان يقدر يكفيني ال- ال- المده الكامله مش عايزين حضراتكم اشتري 2 و3 و4 لا ده ان شاء الله بمشيئه الرحمن عز وجل العبوه اللي انا هشتريها دي هنجد نتيجه طيبه بتبقى عايزه صبر شويه وزي ما بقول لحضراتكم آه، هناك بعض انواع البشره بيكون حساس جدا هناك بعض عيوب البشره بتكون مزمنه بقى لها فتره كبيره جدا سنوات فمش معقوله اللي بقى له سنوات انا هضيعه في اسبوع اكون كذاب لو قلت هذا الكلام فبتعتمد آه، ال- النتيجه على ال- طبيعه المرض او طبيعه الشكوى وعلى طبيعه الجلد ولكن يعني مجرد ان انا بستخدمه تاني اسبوع بجد النتائج طيبه من ناحيه تنعيم البشره من ناحيه آه، نقاوه البشره نضاره البشره بجدها مباشره وبعد كده بتبتدي نعالج الاشياء الاخرى في آه، طبقات البشره بتسال ايضا على المنفذ هل يص- يصلح للاماكن الداكنه زي الكوع او ال- الركبتين الحاجه اللي احنا ما بنقولهاش كتير يصلح جدا لكل الاماكن الداكنه في الجسم حتى الاماكن الحساسه بيجيب نتيجه طيبه جدا فيها بتسال ايضا على السيلوليت في الارداف آه، يعني بنوصي برجيم بسيط كده نمشي عليه مع شر شرب الماء بكثره على قدر الامكان وايضا نقدر ان احنا نعمل رياضه ودي مهمه جدا تاثر لي على المنطقه اللي فيها السلوليت وبالتالي هنجد نتيجه طيبه جدا على مدار ال- المداومه. آه، التصفير او الصفاره في الاذن بتسال عليها الصفاره في الاذن آه، قلنا من قبل في وصفتين، الوصفه الاولى قلنا ماء البصل هنبلل القطنه بماء البصل وتوضع في الاذن من الليل الى الصباح. دي نقطة، النقطة الثانية قلنا إن ممكن فصوص الثوم تقطع تقطع نصفين وتوضع في خل تفاح وتنقع في خل تفاح وبعد ذلك توضع في قطعة من القماش وتوضع فيها الأذن من الليل إلى الصباح في كتير ما بيحبوش خل التفاح أو الريحة بتبقى نفاذة قوي فقلنا نستبدله بزيت زيتون فصوص الثوم تقطع نصفين وتنقع في زيت زيتون ونبتدي نضعها في قطعة من القماش في الأذن من الليل إلى الصباح هنجد أيضا نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن استاذ سيد من القاهره بيلوم علينا على الروماتويد وعرق النساء هعدهم لك تاني يا سيد حاضر عشان ما تدوخش نفسك ولان أنا قلتهم وانا متاكد طبعا ان انا قلتهم يعني الاخت ام احمد هاجل الرد عليها مع الاتصال التالي السلام عليكم الاخت ام عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور أنا كنت متصلة بحضرتك الأسبوع اللي فات اللي قبليه مم.
وقلت لحضرتك على الإنفاق مم.
آه، حضرتك اديتني الوصفة بتاعت القولون مم.
اللي هي سلامكي و- وكراوية مم.
فأنا عملتها و- وكويسة جدا الحمد لله بس هي ما لقيتش أنا يعني سلامكي لقيته ورق فبقيت أحط 10 ورقات تمام ماشي الحال آه، بس كويسة بس أنا نفسي بقى أعملها ينفع إن أنا أعملها كل يوم لأن لا.
هي مريحاني يعني الثلاث أيام مريحاني طيب بعد كده وال- بقى والاربع بيجيلي ايام إمساك تاني.
والاربع تنيا- الايام التانيين بيجي الامساك تاني أه طب هستأذن حضرتك تعملها لي يوم بعد يوم نعملها يوم بعد يوم
اه ماشي مم.
طيب ال- حضرتك انا كلمت حضرتك على ال- على شعر بنتي وحضرتك ما ردتش عليا ماله شعر بنتك آه يعني عملت كذا مره فرد مم.
وبقى وحش جدا فهي عايزه حاجه ان هو يعني لا رديت عليك يا ام عبد الرحمن وقلت لحضرتك يعني احنا زعلانين منك قوي على الفرد اللي انت بتعمليه لبنتك بأمارة ما قلت لي ما هي بتشوف اصحابها وبتغير منهم ايوه ما- حضرتك ما اديتنيش علاج
ما انا ما اديتلكيش علاج عشان زعلان منك يا ام عبد الرحمن حاضر يا اختي حاضر حاضر حاضر.
آه طب آه، معلش انا انا يعني احنا احنا ست افراد في البيت اه آه اربع افراد يعني آه.
على طول آه، يعني دفيانين مش بيبردوا يعني ما شاء الله و- وانا وبنتي دي- يعني انا وبنتي الكبيره على طول رجلينا ساقعه وايدينا ساقعه يعني ما بتتخاش خالص يعني هم- لدرجة هم إن أنا دافيانين- حتى هم بشتغل من دافيانين الصبح وإن- رجلي ساقعه مثلجه يعني هم دافيانين وانت وبنتك الكبيره رجلكم آه، سا- يعني اه حاضر.
يعني آه، عاوزين معلش حاجه يا دكتور ان هي يعني ان احنا ما بنبقاش عارفين والله نقعد نتبرد حاضر يا اختي اتفضلي فانا مش عارفه ده من ايه حاضر الاخت حنان من اسيوط السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور ممكن حضرتك تديني وصفة لعلاج البواسير وصفه ليه يا فندم بواسير اه حاضر إيه، وفي حاجة تانية لو سمحت اتفضلي
إيه، في حاجة تزود التبويض
تزود التبويض ما قلناها الحلقه اللي قبل الماضيه
لا والله أنا تابعت تابعت إيش والله حاضر يا فندم ماشي جزاك الله خير واياكم يا ستي الاخت ام احمد كانت بتسال عن حساسيه آه، شديده في الجسم ككل لدرجه ان هي ما بتقدرش تقرب من الماء في عشبه تسمى الافسنتين عشبه تسمى افسنتين ناخد منها معلقه صغيره هتغلى في كوب من الماء وتشرب صباحا ومساء نتمنى ان احنا نلاقيها انا مش عارف هي قليله في مصر شويه اه عشبه الافسنتين دي حاجه الحاجه الثانيه الشمر يغلى ويشرب ثلاث مرات يوميا شمر يغلى ويشرب ثلاث مرات يوميا الحاجة الثالثة ان احنا ناخد فص ثوم يوميا قبل النوم الحاجة الرابعة معلقة من زيت الزيتون على الريق يوميا ممكن من وراه على طول مباشرة شيء ساخن علشان ما ننزعجش من الملمس الدهني ليه آه، الاخت ام عبد الرحمن آه، بتتكلم على الامساك ردينا عليها شعر بنتها احنا تحدثنا يا اختي ورديت عليكي انا ما اديتكيش علاج اه بس قلنا ان احنا هنعمل حلقه خاصه للعنايه بالشعر بالنسبه لجميع مشاكل الشعر فاستاذن بس حضرتك ان احنا ننتظر شويه بروده الاطراف هتجيبي خردل يغلى خمس معالق في خمس كوبايات آه، ماء كبيره تغلى وبعدين نسيبها تبرد شوية على قدر الاحتمال هتوضع فيها القدمين وتدليك باليدين يبقى أنا كده حطيت الإيدين والرجلين في حمام دافئ من الخردل ده هنعمله صباحا ومساء وعلى فكرة دي بيبقى فيها جزء وراثي شوية عشان كده بنت حضرتك الكبيرة ورثتها منك فمعلش بقى أمرك إلى الله عز وجل آه، الأخت حنان بتسأل على البواسير قلنا من قبل وصفة البواسير والشرخ الشرجي دهن سنام الجمل هيغلى آه، يسيح على النار ثم يوضع في الثلاجة لغاية ما يبرد تماما هنعمله على هيئة تحاميل أو لبوس وتؤخذ ثلاث مرات يوميا أيضا آه، نخاع سيقان الجمل نخاع سيقان الجمل يسيح على النار يوضع في الثلاجة ويستخدم كريم صباحا ومساء بتسأل عن حاجة لزيادة التبويض احنا قلناها الحلقة قبل الماضية أرجو أن حضرتك تسمعيها هتلاقيها موجودة آه، أخذ الاتصال التالي السلام عليكم الأخت أم بسملة السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك يا دكتور أهلا بيك يا فندم وطي التلفزيون يا أم بسملة الله دكتور يخليك انا بعد اذن حضرتك آه، آه، جوزي ك- في بقه بيطلع نظام قرح كده بيطلع في لسانه ومسقف في بقه وفي وفي شفايفه في الجنيه مم.
آه، هو مش لاقي لها علاج هو بيحط لها مرهم جوجل تمام حل البراز قبل كده
لا هو ما حللش حاضر هو كان كشفه الدكتور اداله مسكنات واداله المرهم اللي هو جوجل ماشي يا فندم شكرا أستاذ أحمد من السعودية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم ربنا يبارك فيك يا دكتور ومتشكرين
بارك الله في عمرك يا أخي الفاضل اتفضل للأسف الاتصال أحمد قطع آه، أم بسملة لازم زوج حضرتك يعمل تحليل براز عشان لو في طفيليات أو ديدان نتعالج منها ضروري مهم جدا غير كده هيجيب حضرتك معلقتين من زهرة البابونج ومعلقتين من الميرامية هتغلى في كوب من الماء لمدة 10 دقائق ثم تصفى وتستخدم مضمضة أربع مرات يوميا مرة على الريق ومرة قبل النوم ومرتين في وسط اليوم هتجيب نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن في هذه القرح آه، تحدثنا أيضا عن طرق العدوى بمختلف أشكالها في الحلقة الماضية وأعتقد أن إحنا آه، فنطناها كويس جدا وفهمناها كويس جدا هيتبقى آه، الزواج ونقل الفيروس عن طريق الزواج وسبحان الله قلنا لو الطريقة آه، معاشرة إسلامية زي ما أمرنا آه، الله عز وجل هنجد أنها تنتفي تماما أي نقل عدوى أثناء المعاشرة الزوجية لأن الفيروس زي ما بيوجد في الدم موجود أيضا في دم النفاس ودي فترة ممنوع فيها إسلاميا آه، جماع الزوجة وأيضا موجود في دم الدورة الشهرية للمرأة وأيضا ممنوع إسلاميا مجامعة الزوجة في هذه الفترة وبالتالي لو قدرنا أن احنا نلتزم بالآداب الإسلامية في الجماع بمختلف آه، خطواتها هنجد الحمد لله رب العالمين منع للعدوى أثناء المعاشرة الزوجية ويعني كتير لام عليا ان انا بقول ان كان في اخت هتتزوج وفركشت الزواج فبيلوموا عليا ان انا آه، ابتسمت آه، وانا بقول فركشت الزواج انا ما ب... ما- لم ابتسم على المصيبه ان دكتوره تقول لها لا ما تتجوزيش وما ينفعش ده انت ولادك هيجوا لهم فيروس وهتعدي جوزك وحياتك يعني انهت الحياه انا انا بضحك على ال- يعني الطريقه ما ت- ما- لا تليق بطبيب او طبيبه للاسف يعني هي دي النقطه ولكن زي ما انتم شايفين لو التزمنا اسلاميا وبالطريقة الشرعية للمعاشرة الزوجية أبدا مش هيكون في أي مشكلة ومش هيكون في أي نقل لا قدر الله للعدوى أيضا تحدثنا عن الحمل آه، وقلنا سبحان الله الطفل يعني 3 من 10% اللي بيصابوا بفيروس أثناء الولادة نتيجة أن يحصل آه، جرح للمولود أو نتيجة عدم قطع الحبل السري بطريقة طبية سليمة أو إلى آخره يعني بمعنى آخر نجد أن هي نسبة ضئيلة جدا اللي بتحدث فيها الإصابة وبالتالي نقدر أيضا أن إحنا نتفاداها بطريقة بسيطة جدا وبطريقة ترضي الله عز وجل في التعامل مع المريض أو في التعامل مع حالات الولادة ومع الجنين أيضا تحدثنا عن الرضاعة وقلنا أن سبحان الله الفيروس موجود في تقريبا جميع أجهزة آه، جميع سوائل الجسم ما عدا لبن الرضاعة سبحان الله لبن الرضاعة واللعاب مش موجود فيه الفيروس وبالتالي الطفل في الرضاعة مش هياخد عدوى ومش هيجيله عدوى عن طريق الأم لو كانت مصابة بفيروس كل هذه النقاط وكل هذه الحقائق احنا تحدثنا فيها في الحلقة السابقة وقلناها باستفاضة وحبيت ان انا اوجزها لحضراتكم في هذه الحلقة علشان ما يتوهش مننا الحقائق وعلشان مش زي البرامج اللي تناولت الحلقة باستهزاء شوية وبتقول ان احنا آه، بنفضح آه، الصحة المصرية وبنفضح ابدا ولكن احنا بنتحدث علشان نقدر نصل مع بعض الى وقاية سليمة من هذا المرض وتخلص سليم من هذا الفيروس هذا هو كان الغرض من الحلقة الماضية ومن ضيفنا العزيز اللي بشكره فعلا رغم ان هو غائب استاذ دكتور عبد الحميد السقة رئيس آه، قسم المناعة الجينية بجامعات طور بباريس آه، يعني اعتقد ان احنا نحب نوضح دايما الحقائق الطبية وزي ما انتم عارفين دايما بنتحدث باللسان العالمي للطب وليس ال- ال- اللسان الاقليمي آه، في اتصال معايا يا معتز آه، يعني احنا وقتنا تقريبا آه، قرب يخلص او خلص خلاص آه، انا حبيت بس ان انا اوضح لحضراتكم كل هذه الحقائق واتمنى ان احنا نكون وصلنا لعقول حضراتكم آه، بالفكرة الطبية السليمة وأتمنى أن احنا نكون قدرنا فعلا أن احنا آه، نسيب بعض النقاط الطبية السليمة اللي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها سبب في عدم نقل العدوى منكم أو إليكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المرضى وأن يبعد هذا الفيروس اللعين عن جميع المسلمين أسأله تعالى وهو القادر على ذلك آه، إلى أن ألقاكم يوم الجمعة القادمة بمشيئة الرحمن أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته